حبيب إلى منا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى إ- اسم اليوم الحقيقة أنا وأنا بتكلم أستشعر بالهيبة الشديدة وأنا بتكلم عن هذا الاسم اسم اليوم بها تنص... به تنصلح الأرض اسم اليوم لا مش به تنصلح الارض به ينصلح الكون حياتنا الاجتماعيه كلها مرتبطه بهذا الاسم الحمد لله الذي جعل اسمه من اسمائه الحسنى هذا الاسم اسم اليوم لو لو غاب في حياه الناس تطبيقه تكون النتيجه فساد الارض ضياع الارض انهيار حياه اجتماعيه كلها تعاسه وكلها كابه وكلها انهيار ظلم ضياع اسم اليوم يا اخوانا اللي لو عشنا بيه و- و- وقلنا باسمك باسمك نحيا بهذا الاسم حياتنا الاجتماعية شيء تاني اسم اليوم اسم الله الحق اسم الله الحق يا شفت احنا جايين نتكلم عن ايه النهارده احنا بنتكلم كلمة يعني حروفها قليلة خه وقاف قليلة جدا لكن توزن السماوات والأرض عليها قامت السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق كل شيء في كونه قام بالحق ونزلنا الأرض وقال لنا عيشوا بالحق ونفذوا الحق الكون كله قايم بالحق كملوا انتوا بقى في المكان الصغير ده اللي اسمه الأرض بالحق اسم اسم عظيم يا فندم اسم يعني شوفوا الآيات فذلكم الله ربكم الحق فتعالى الله الملك الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال لو لا- لو ما فيش الحق يحصل ايه يحصل ضلال ذلكم بأن الله هو الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق اسم الله الحق جاء في القرآن تسع مرات وكلمة الحق جت في القرآن 287 مرة ولا تأتي كلمة الحق في القرآن إلا مع عظائم الأمور زي ما بقول لك خلق السماوات والأرض بالحق كون قايم على الحق هدف حلقة اليوم باسمك نحيا باسمك يا حق نحيا عايزين ايه في الآخر حب الحق وعيش بالحق وقول الحق وما تكتمش الحق ويموت على الحق هدف حلقة النهاردة اوعى تحط مصلحتك الشخصية في كفة وتحط الحق في كفة وترجح كفة مصلحتك الشخصية هدف الحلقة حب الحق تبقى بتحبه صعب على النفس الحق على فكرة بالذات لو هواك لكن حب الحق وعيش لأن الله اسمه الحق لأنك لو أحببت الحق فقد أحببت الله سبحانه وتعالى حد فكر فيها كده حد فكر انا لو حبيت الحق اذا انا احب الله لان الله اسمه الحق انت انت انت متخيل هذه القيمه العظيمه جعل الله تبارك وتعالى من اسمائه الحسنى هذا الاسم الحق انت بتحب الحق انت بتقول الحق انت عايش بالحق ولا انت عايش بالزيف والباطل انت لو عايش بالباطل لو عايش بكذبه كبيره لو عايش بخدعه كبيره انت بعيد عن الحق سبحانه وتعالى روح اعمل عمره زي ما انت عايز ابكي زي ما انت عايز احفظ قرآن زي ما انت عايز لو عايش بخدعة بكبة بزيف بباطل اوعى تضحك على نفسك وتقول انا بحب ربنا انت ما تعرفش الحق سبحانه وتعالى فهمت الفكرة يا اخوانا شفت الاسم ده ال ال الاسم دون ممكن ما تعرفش النهارده تنام بالليل لو انت مش في طريق الحق سبحانه وتعالى هو اسمه الحق وانت حياتك مش حق تعيش ازاي الاسم ده يا اخوانا يخلي الصعب سهل الحق صعب طبعا صعب علينا كلنا يخليه سهل ليه انا في طريقك يا حق انا بعمل الحق وتلقى الحق يوم القيامه تقول له يا حق انا عشت بالحق باسمك يا حق حييت فهمتوا يا اخوانا ال- الحلقه النهارده خطيره قد ايه ده الهدف من الحلقه ايه تاني اقوله تاني معلش تحب الحق وتعيش بالحق وتقول الحق وما تكتمش الحق وتموت على الحق اوعى تحط انا حافظهم اوعى تحط مصلحتك الشخصيه في كفه وتحط الحق في كفه وتفضل مصلحتك الشخصيه عن الحق لان الله من اسماء الحسنى الحق ذلكم بان الله هو الحق وردوا راجعين الى الله مولاهم الحق واضح ال- ال- ال- المعنى طيب هي حلقه النهارده مكونه من ايه مكونه من كذا محور المحور الاولاني معنى الحق معنى الحق وايه الفرق بين الحق والعدل ايه الفرق بين الحق والعدل دي دي النقطه الاولانيه النقطه الثانيه حقائق كبرى في حياتنا لو عشتها وحسيتها تعيش بالحق ثمان حقائق النقطه الثالثه نماذج من عاشوا بالحق ولو على انفسهم النقطة الرابعة والأخيرة الحق منتصر لا محالة لا نقاش طيب نبدأ النقطة الأولانية معنى الحق الحق عكس الباطل يا اخوانا كلمة م- الحق نقيض كلمة الباطل وبضدها تعرف الأشياء الحق يا اخوانا معنى لو لو لو بتسأل وبتقول ايه معنى كلمة ال- ال- الحق الحق ما تيقنت منه يقينا دامغا تاما فثبت في يقينك مئة بالمئة أنه موجود وأنه ثابت وأنه حقيقة ده الحق وبالتالي فكان لابد أن يكون من أسماء الله الحسنى إيه؟ الحق لأن هو أول الحقائق وأعظم الحقائق وجود الله سبحانه وتعالى ذلك بأن ال- فهو الحق وكلامه حق وأمره حق ونهيه حق وفعله حق مش كده شوفوا تاني الآية خلق السماوات والأرض بالحق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى يعني إذا كان هو الحق وقول الحق ويهدي للحق البيت يدور على الحق عند غيره قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى م- ما يملكش غير أن هو يهدى يبقى إزاي تدور على الحق عند غيره يبقى الحقائق الكاملة فين في كتابه يبقى الحقائق الكاملة فين في قوله يبقى الحقائق الكاملة فين في وعوده يبقى الحقائق الكاملة فين في لقائه في جنته يبقى الحقائق الكاملة فين أن تكون مع الحق سبحانه وتعالى ذلك يا أخوانا أصعب شيء في الدنيا إنك تكون ماشي في عكس اتجاه الكون يحصل تصادم يا جماعة اوعوا تصطدموا بال- بقوانين الكون تغلبكم الكون ماشي بالحق خلق السماوات والارض بالحق انت ماشي فين انا ماشي في عكس الاتجاه هيحصل ايه هتصطدم هتتعب ه- هذا الكلام كلام بديهي عقلي الكون كله ماشي بالحق بنظام دقيق ميزان الحق هنشوف ازاي الكون كله ماشي بالحق هجيلك دلوقتي انت ماشي ازاي انا ماشي في عكس الاتجاه هتتعب وهتصطدم وهتموت وهتتبهدل وهتعيش تعيس وهتعيش حاسس بالكبه تعباك وبالزيف تعبك وحاسس انك مش مستقر ده معنى كلمة, كلمة الحق طب خليني اقول لك طب ايه الفرق بين الحق والعدل العدل اعطاء كل ذي حق حقه خلي بالك اسمع كده تاني الحق اعطاء العدل اسف العدل ايه هو العدل اعطاء كل ذي حق حقه انك العدل انك تدي كل واحد حقه يبقى العدل ايه العدل تطبيق الحق العدل تطبيق الحق يبقى الع- يبقى يبقى الحق قيمه والعدل تنفيذها على ذلك عشان كده عشان هنا تنفيذ تلاقي الايه تقول لك ايه ان الله يامر بالعدل لان ده التنفيذ لكن الله سمى نفسه ايه الحق فهو لم يسمي نفسه الا الحق لان ال- الحق اعظم الحق تطبيق ال- العدل تطبيق الحق طيب عرفت الحكايه دي وعرفت الفرق بين الحق والعدل تخيل يا جماعه لو ال- لو الارض ماشيه والكون ماشي تخيل لو اسم الله الحق ما كانش موجود في الكون كان يحصل ايه تخيل تخيل الحياه كانت بتبقى عامله ازاي تخيل واحد طلع في دماغه دلوقتي مزاجه عايز يطلع الشمس الساعه كذا وعايز ينزل المطر على بلد كذا ويمنعها من بلد كذا علشان هو متخانق مع بلد كذا وهيمنع الهوا عن بلد كذا انت انت متخيل المعنى اللي انا عايز اوصل لك اليه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ل- لو الحق ماشي بمزاجكم تفسد السماوات والارض الله سبحانه وتعالى هو الحق فلا يفضل جنس على جنس ولا أمة على أمة ولا بلد على بلد ولا شعب على شعب ولا لون على لون ولا رجل على امرأة كله بالحق كل الكون بالحق فالدنيا كلها بالحق فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولذلك شوفوا دعاء النبي جميل جدا النبي يقول لك إيه لأن الحق صعب والشيطان شغلته يغمي عليك الحق دي شغلته الأساسية يوريك الباطل حق والحق باطل يشتغل على الحكايه دي فشوف دعاء النبي يقول ايه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحق عكس الباطل فدعاء النبي يا رب وريني الحق يا ومش كفايه تشوف الحق وارزقني ايه اتباع لانك ممكن تشوف الحق وما تتبعوش يفضل هواك ان انا مصلحتي الشخصيه مش في كده اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه عني ان انا اتبعه وارني الباطل باطل مش كفايه لانك ممكن تعرف انك باطل وتفضل عليه وارزقني اجتنابه ده رزق سماها رزق يا جماعه حلقه النهارده بتكلم ناس كتير قوي يا رجل اعمال يا اللي بتفضل مصلحتك الشخصيه على احتياجات بلدك انت بتحب الحق يا زوج يا اللي متزوج وبتفضل مزاجك الشخصي واصحابك عن مصلحة ولادك وتربيتهم وبيتك ومراتك انت بتحب الحق يا طالب يا اللي بتغش في الامتحانات وبتاخد حق غيرك وبتفضل مصلحتك الشخصية عن حقوق ناس تانية انت بتحب الحق يا موظف يا ضابط شرطة يا, يا اللي بتفضل يا اللي تفضل ترضي رؤسائك عن الحق انت بتحب الحق يا غرب يا اللي- يا اللي- يا اللي ضيع يا اللي حطيت مصلحتك الشخصيه في كفه والعراق في كفه واخترت مصلحتك الشخصيه انت بتحب الحق اخوانا الكون قايم على الحق النماذج اللي انا قلتها دي يا منتج يا سينمائي يا اللي بتفضل مصلحتك الشخصيه ومكتبك المادي على اللي بيشوفوا اطفالنا واولادنا وشبابنا في في الفضائيات وفي التلفزيون انت بتحب الحق يا ناس كل واحد يسال نفسه يا ست يا اللي عماله تقولي لجوزك اعمل الصفقة دي وانت عارفة انها حرام انت بتفضلي مصلحتك الشخصية على حقوق ناس تانية يلا عينت واحد في مكان وهناك من هو اكفأ منه انت بتحب الحق مليون قصة وقصة يا اخوانا انا بقول الكلام ده ليه الحق سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض بالحق بميزان دقيق ونزلنا للارض وقال لك انت المسؤول عن الارض ورسم لك كيف تعيش بالحق وأرسل لك أنبياء وأرسل لك كتب وقال هذا هو الحق عيشوا بالحق وعمروا الأرض بالحق يا ناس يا اللي بتعملوا كده انتوا بتخالفوا قوانين ربنا في الكون انت بتخالف الحق سبحانه وتعالى انت انت مدرك انت بتعمل ايه شفتوا النماذج اللي انا قلتها واللي انا واللي انا عمال احكي عنها انا انا خلوني اضرب لكم مثالين ازاي لما الحق بيضيع تفسد الارض وهضرب مثالين بساط قوي قوي قوي وسامحوني يعني حاجات بسيطه قوي وانت قيس بقى في حياتك وقيس و و و و و و حاجه بسيطه جدا هضرب لك مثل اولاني كان في حي جميل قوي الحي دون اسمه المهندسين حي من الاحياء الحي ده كان مبني اربع طوابق وكانت الناس عايشه فيه سعيده ومبسوطه لان هو بنيته التحتيه مناسبه للطوابق بتاعته لكن في حد رغم ان القانون بيقول ما تزودش في الادوار في حد قام مخالف من اجل مصلحته الشخصيه فبقى 20 دور و30 دور ففسدت الحياه في الحي وترك الناس الحي مثل صغير قوي قوي قوي قوي قيس يا طالب مثل تاني الطالب اللي بيغش وبياخد مكان واحد تاني وفلان اللي هيعمل هيعين فلان وفي أكفأ منه ده بيعمل إيه؟ أنت بتضيع حقك بص إزاي الدنيا تفسد فالكفاءات دي كفاءات علمية واتخذ حقها فتسافر على بره وتهاجم للغرب هم يزدادوا كفاءة وهم يستفيدوا من شبابنا وولادنا واحنا نزداد ضعف لان الحق مش موجود شوفوا مسارين صغيرين قوي قوي قوي لكن بصوا الدنيا بيحصل فيها ايه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة فجاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة قاطع النبي والنبي بيتكلم فلم يرد عليه النبي وأكمل حديثه فقال بعضنا سمعه ولم يعجبه ما قال وقال بعضنا بل لم يسمعه فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل عن الساعة فقال أنا يا رسول الله فقال له النبي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال وما ضياعها يا رسول الله فقال النبي إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا وسد جاء من الوسادة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ليه؟ ليه تقوم الساعة؟ لأن الحق قامت عليه السماوات والأرض فإذا ضيع الحق لازم تقوم القيامة لأن السماوات والأرض قايمة على الحق فإذا أفسدتوا الحقوق في الأرض تقوم القيامة انتوا مدركين يا جماعة احنا بنتكلم عن ايه النهاردة مدركين عظمة وخطورة ما نتكلم عنه خلي بالكم يا جماعة الناس اشكال والوان مع الحق منهم اللي كاتم الحق ومنهم اللي خايف يقول حق ومنهم اللي ملبس الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ومنهم اللي متلخبط فعلا انا وشريكي اتخانقنا مين على الحق ومين على الباطل ومختلفين ومش عارفين ومنهم اللي واخد الحق وعارف انه على الباطل ومصر على الباطل الناس اشكال والوان وانت يمكن في في حياتك حاجات انا كنت على الحق في الموقف الفلاني ولا لا أ- انا انا تصرفي الفلاني حق ولا باطل اقول لك على حاجه جميله قوي دي النقطه الثانيه في حلقتنا النهارده النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم ريحك يعني ايه ريحني النبي ادالك ثمان حقائق ثمانية لو عشت بيهم لو عشت بيهم هتحل كل الغاز الحقائق الاخرى في حياتك تتكلم جد طبعا ثمان حقائق وعلمهم لك في دعاء تعيش بيه تدعي بيه بس بشرط كل يوم وصفه كل يوم بتقول هذا الدعاء هو كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم لا مش كل يوم كل ليلة ومش أي وقت في الليل في سكون الليل بعيدا عن ضوضاء الحياة ومشاكل مين خد حق مين والدنيا ساكنة كده والحقائق مستقرة وهادية وانت هادئ قول الدعاء ده كل ليلة يا رسول الله ثمان حقائق لو استقرت في نفسك هتبقى دي نقطة البداية ده الكبر اللي بتعدي عليه لبقية الحقائق اللي ملخبطة في حياتك لو انت خايف ما تكونش عايش بالحق قول التمانية دول وحافظة بس مش هتقولهم بلسانك احنا اتفق- اتفقنا في جسمك ناحية احنا انتقلنا من اللسان الى الوجدان من الكلام الى الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك بتقول ايه ايه الموضوع دون ثمان حقائق لو عشتها وغرستها وبيدربك عليها انك تقولها كل يوم لغايه ما تتغرس في اعماقك لو اتعودت عليهم وعشتهم اتحداك لو جه الباطل قدامك لا يمكن لو لو انت هتموت وتعمله لو لو اتزينت الدنيا لو فلوس الدنيا لو مكائد الدنيا لو الدنيا ملخبطه على اخرها انت محافظ على الثمانيه دول مستقرين في نفسك الحقوق الثمانيه دول الحقائق الكبرى في الكون مستقره في نفسك ما تخافش عيش بيهم اصل الحق صعب وفي ناس بتخاف والحق عايز شجاعه والحق عايز رؤيه لان انا مش عارف فين الحق من الباطل احيانا و... و... مليون حاجه مليون حاجه فين الحق حافظ على الثمانيه دول ايه الثمانيه دول يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بالليل اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اسمع بقى أنت الحق واحد وقولك حق اثنين ووعدك حق ثلاثة ولقاؤك حق أربعة والجنة حق خمسة والنار حق ستة والنبيون حق سبعة ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أنا عارف أنت بتقول لي يعني هم دول يحلوا الموضوع معقولة كده اه بس احنا بنت... بنتكلم في ايه احنا بنتكلم انك هتعيشهم عارف يعني ايه هتعيشهم عارفين عارفين سيدنا آه، حارثه لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي بيقول له كيف اصبحت يا حارثه قال اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله فقال له النبي يا حارثه ان لكل قول حقيقه فما حقيقه ايمانك هو بيقول له انا حقيقه عملت الحقيقه ايه الحقيقه فأم أي حاجة مشابهة للثمانية دول أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا اللهم أنت الحق وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون في الجنة الجنة حق وكأني أرى أهل النار يصطرخون في النار فعزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري فقال له النبي يا حارثة عرفت تلزم استقر في الحقائق دي كأنه يراها الجنة أنا سامعهم بيتنعمون في الجنة إزاي مش هقول الحق النار أنا شايفهم يصطرخون في النار إزاي أعيش بالباطل إذا كنت شايفهم أن تعبد الله كأنك تراه وكأني أرى عرش ربي باردا إزاي أعيش بالباطل أنا مش هعرف أنا مش هعرف أكون موظف وأعيش بالزور أنا مش هعرف أكون موظف وأرضي رؤسائي فأقوم مبوظ الدنيا وأضيع حقوق ناس أنا مش هعرف أعيش كده مش مش هعرف اعيش كده تعالوا تعالوا نمسك واحده واحده ولاحظوا الترتيب يا جماعه ترتيب الثمانيه حلو قوي اللهم انت الحق فلانك انت الحق فاكيد اكيد قولك حق ولو قولك حق فاكيد اكيد وعودك في اقوالك حق واذا كان وعدك وقولك حق فانت قلت ان لقاءك حق فاكيد اكيد لقاءك حق وإذا كان لقاءك حق فأكيد أكيد الجنة حق وإذا كان في جنة فأكيد أكيد النار حق وإذا كان كل الحاجات دي حقائق فأكيد اللي دل على كل الحاجات دي النبيون حق وأكيد أكيد طالما النبيون حق هم قالوا إن خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكيد حق واخد بالك ال- الترتيب ماشي إزاي مع الثمانية اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق تيجوا تيجوا نمسك واحدة واحدة يا إخوانا ونعيش معاها يعني يعني هو المطلوب ايه لو استقرت الثمانيه دول اولا اكتبوهم لو سمحتم والنبي كان بيقولهم زي ما بقول لك كل يوم بالليل في قي- قبل ما يقوم قيام الليل قبل ما يصلي قيام الليل يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ويبتهل الى الله بهذه المعاني على فكره من الجميل ان هو بعد ما يقول الحاجات دي يقوم قايل ايه اللهم بك خاصمت وبك حاكمت وعليك توكلت يعني ايه بعد ما الحقائق دي استقرت انا مستعد ادخل في في غمار الحياة وأنا مطمئن حكمت وخصمت وتوكلت فاهم فاهم اشمعنى دول جم بعد أنت الحق ووعدك حق أنت جاهز خلاص أنت كملت الثمانية مستقرين في ذهنك ما تخافش هتعيش بالحق بس ايه مستقرين اه بتقول لهم كل يوم حاسسهم عايشهم كتبتهم يا جماعه اقول لهم تاني اللهم انت الحق ووعدك و- و- وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق مبروك اتفرشت قدامك البنيه الاساسيه اللي تنطلق معها تخاصم وتحاكم وتعامل وتتوكل وتتعامل مع الناس انت مطمئن ما تخافش لو الثمان حقائق دول استقروا في حياتك الاولانيه اللهم انت الحق شوف الآية تقول لك إيه ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق اللي عمل الحاجات دي كلها لازم يكون حق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق خلق السماوات والأرض بالحق يعني إيه يا ناس الله يريدكم تعيشوا في الأرض بالحق فبيقول لكم طب بصوا في كل حاجة حواليكم ماشية بميزان دقيق للحق الفصول الأربعة لحقوق الكائنات في الأرض كمية الأمطار اللي بتنزل لحقوق كل كائن في الأرض وبتنزل على فين وعلى فين وعلى فين عشان كله ياخد حقه بالملي الكون عرفتوا يعني ايه كلمة خلق السماوات والأرض بالحق انت ساعات بتس- بتسمعها وتقول يعني ايه خلق السماوات والأرض بال- يعني يعني السماء م- مخلوقة بالحق ازاي الحق ده قيمة بقى- قيمة بين الناس لا بميزان دقيق اسمه ميزان الحق كمية المطر اللي نازلة عدد الثمار اللي هتطلع أجزاء الناس كمية الفصول الأربعة وكل واحد هياخد إيه لا يحابي جنس على جنس ولا لون على لون ولا بشر على بشر ولا أم على أم ولا بلد على بلد ولا راجل على مرأة ولا, ولا أبيض على أسود كله بالحق السماوات والأرض مسافة الشمس عن الأرض لو قربت مني يتحرق ويموت لو بعدت مني يتجمد ويموت بالحق كل شيء موزون بالحق كأنه بيقول لك ايه كل الكون بالحق عيب ان انت تبقى مش ماشي بالحق هنفرجكم على فيلم يا اخوانا الفيلم دون عشان تعرف ان بعد الشمس كل شيء سنريهم اياتنا في الافاق السفرة دي الشمس وبعديها القمر ودي الارض اللي قدامك دي الارض دي الشمس والصوره الكاميرا نازله لك بتتخيل معاك انت نازل من الشمس على الارض دي الارض عشان تعرف كل شيء معمول بالحق اللي قدامك دي الاربع حتت دي دي تمثيل للمجموعه الشمسيه اللي احنا عايشين فيها ادي الشمس قدامك مكانها في المجموعه الشمسيه وادي الارض بتلف حواليها وادي بقيه الكواكب ادي شايف ادي المجموعه الشمسيه اللي احنا فيها بين الشمس والارض 150 مليون كيلومتر مربع تخيل هو هيعرض عليك حاجه ادي الحراره اللي طالعه من الشمس شايف اللون الاخضر دون دي المنطقه الامنه بص بص الارض بتاعتنا فين جوه المنطقه الامنه قبليها نار وبعديها نار لو قربت سنه شايف احنا يا جماعه في المنطقه الامنه دي شفت ال- شايف الحق اللي انا بقوله اهو ده اللي- خلق السماوات والارض بالحق عشان تفضلوا عايشين تخيل لو الشمس قربت يحصل اللي انت شايفه ده لو قربت هي 150 لو بقت 149 شايف احنا نبقى كده كتله من الدمار كتله من النار الفيلم بسيط ما خدش دقيقه بس فهمت يعني ايه خلق السماوات والارض بالحق ها يا ناس يلي عايشين بالباطل كونوا بالحق اللهم انت الحق انت احساسك ايه دلوقتي يلي عايش بكذبه يلي عايش بباطل حتى طالب يلي غشيت في الامتحان يا جيل يا جديد يا شباب يا بنات لو لقيتوا الدنيا كلها بقت ماشيه على غير الحق خليكم ماسكين انتوا في الحق لان انتوا لو مسكتوا في الحق فانتم قريبين الى الحق سبحانه وتعالى لو كلنا غشينا ما تغشوش انتوا لو كلنا بوظنا ما تبوظوش انتوا عشان يفضل فيه خير عشان يفضل الحق موجود يا شباب يا جيل يا جديد لو راح الحق هتتدمر الارض لان ربنا ما حدش يجي يقول هو فين الحق ده انت مش شايف الارض عامله ازاي هو خلق السماوات والارض بالحق انت ما شفتش الفيلم وقال لك بقى يلا الارض مسؤوليتكم عشان انت كائن حر عشان الحريه حق من الحقوق فخلقك حر وقال لك الحريه حق امشي في الارض بالحق اللهم انت الحق طب ناخد الحقيقه اللي بعدها وقولك حق كلام الله تبارك وتعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ممكن اطلب منك طلب ممكن تقرا القران النهارده وتكمل رمضان بنيه ان كل كلمه حق ممكن تعيش بالحقيقه دي كل كلمه بقراها حق كل كلمه ولا تبخسوا الناس اشياءهم حق مش ممكن اعمل كده لان أنا- أنا لو عملت كده ابقى عكس الحق ويل للمطففين اللي بيطفف في علاقته بعمرات اللي بيطفف في الميزان اللي بيطفف في التجاره اللي بيطفف في الحقوق ويل للمطففين حق حق اوعى تعيش بغير الحق اللهم انت الحق وقولك حق ووعدك حق كل وعود ربنا حق فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق وعود ربنا ايه عيشوا للاسلام يا جماعه الاسلام حق عيش للاسلام هتلاقي وعده حق وعده ايه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا حق ده ولا مش حق قوله حق خلي بالك انت كل واحده تستقر في كيانك لما هو قول حق ووعد حق طب وعد كمان ايه حق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق خايف على رزقك ليه ما تقول الحق بقى انت واخد بالك لو استقرت الثمانيه دول اللهم انت الحق ازاي يكون رب الحق وانا ماشي بالباطل اللهم ان قولك حق ازاي يكون القران قوله حق وانا اعيش بغير القران ده عكسه ووعدك حق ازاي يكون وعدني وانا اكون على غير هذه الوعود مش مصدقه اللهم انت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق يا جماعه لو عشت بالباطل افتكر ان لقاؤه حق هتقابله اسمع الايه ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا ازاي تعيش بالباطل الايات دي شفتوا التمانية بيعملوا ايه التمانية بيهزوك بيقولوا لك عيش بالحق لو عشت بالتمانية دول ربنا هيفتح لك بقية الحقوق أرنا الحق حقا بالتمانية دول اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق الحق ما الحق كلنا حافظين سورة الحق يعني إيه حق ستقع هي حق وسيحط فيها الحق وسيظهر فيها الباطل وس... تخيل أنت تأتي يوم القيامة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يوم الحق ذلك اليوم الحق ولقاؤك حق هتعمل إيه اللي عايش بالباطل هتعمل إيه عشان إيه عشان دنيا قصيرة تعيش بالباطل عشان غش في امتحان علشان مزاجك تحط مصلحتك الشخصية على على حساب الحق أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق حق انتهى خلاص الجنة حق يا اخوانا يا, يا ناس يا اللي مشتاقين للجنة عيشوا بالحق عيشوا عشان تخشوا الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نادى مع انها لسه ما حصلتش فعل ماضي انتهى لأنه حق عبر عن المستقبل بلغة الماضي لأنه منتهي لأنه حق لأن الجنة حق ونادى تخيل يوميها وانت جاي بالحق وعشت بالحق ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا يا اللي غشيتوا وسرقتوا وزورتوا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللي ضيعوا الحقوق الظالمين تخيل مؤذن بينادي وانت كنت لعنة الله على الظالمين اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق لما إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين اسمع قول الله تبارك وتعالى ماذا قال له قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ولو ترى إذ وقفوا على النار شوف قول الله تبارك وتعالى وهو يقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ها يا اخوانا تعيش بالحق ولا لا والنبيون حق عيسى حق وابراهيم حق وموسى حق وسليمان حق وادم حق طب هم كانت رسالتهم ايه اظهار الحق على الباطل عشان كده خط النبيون هنا عيد زي الانبياء كن على طريق الانبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم حق انا ارسلناك بالحق شاهدا مبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم 23 سنة رسالته كلها ايه احقاق الحق في الارض طب وقريش مش عايزة تؤمن ليه لان قريش مصالحها الشخصية مع عبادة الاصنام تجارتها مع الاصنام اللي حوالين الكعبة فمش عايزة الحق وابو لهب مش عايز يقف جنب ابن اخوه اللي كان بيحبه زمان ليه لان ابو لهب فلوسه خايف عليها من رسالة محمد تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ولذلك يوم فتح مكة ايه الكلمة اللي هيدخل النبي بيها مكة بعد 23 سنة اعرف من الكلمة دي مفتاح الرسالة وهو داخل مكة بيقول ايه وقل جاء الحق وزهق الباطل ويلف الكعبة يطوف بالكعبة ويقولها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق عيش بالحقائق دي تسعد في الدنيا والآخرة تعيش بالحق تعالوا نكمل بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق عيش بيها عيش بيها تبص تلاقي الحقائق الكون كلها بقت واضحة قدام عينيك تلاقي نفسك بقيت بتعرف تقول الحق تلاقي الباطل كريه لحياتك تلاقي نفسك بسهولة لا أنا هقول الحق تلاقي ربنا يكشف لك الحق من الباطل وما يتغماش عليك الحق تلاقي نفسك عايش لنصرة الحق وبتقول الحق وما بتكتمش الحق وبتحب الحق لأنك بقيت بتحب الله سبحانه وتعالى لأنك أنت يا سبحانه يا الله الحق ده الموضوع بس خلي بالك انت لو اتفقت معايا على الثمان حقائق دول هتبص تلاقي نفسك بتقاد إلى حقيقة أخرى خطيرة جدا متفق معايا على الثمانية دول 100% موقن 100% أنه الحق ملي كيانك أنه الحق ملي كيانك أن وعده حق يعز المؤمنين رزقك مضمون ملي كيانك متأكد ملي كيانك أن قوله حق كل كلمة في القرآن كل كلمة كل كلمة حق ملي كيانك متأكد وحاسسها وعايشها ملي كيانك أن لقاؤه جاي ملي كيانك أن الجنة أن النار لو أيقنت بدول فهتلاقي نفسك قدام حقيقة جديدة إيه الحقيقة الجديدة؟ طب أنا اتخلقت ليه؟ لما الحاجات دي كلها حق جنة ونار ونبيون ونبي صلى الله عليه وسلم و- وكون خلق بالحق كل ده عشان ايه علشان انت مطلوب منك تقوم برسالة حق ايه هي تصلح في الارض بالحق وتعمر في الارض بالحق اسمع قول الله تبارك وتعالى افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ده ما يبقاش حق ده يبقى عبث لو انت مخلوق عشان تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت الثمان حقائق بيحطوك قدام حقيقه كبيره هتنطلق منها في حياتك هي هي سلمه تؤدي الى سلمه موقن بالثمانيه اه جنه حق اه طبعا لقاءه حق طبعا م- مستعد اه طب خلي بالك النقطه الثانيه لو الثمانيه دول حق طب انت هنا موجود ليه عشان اعمق الارض بايه بالحق شوف وما خلقنا السماء والسماء وما خلقنا السماء وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق سامع قول الله تبارك وتعالى ايه هو الحق اللي خلقت به السماوات والارض اعمار الارض بالحق صلح الارض انت بقى بتعمل ايه مش انت عايز تعبد الحق هذا هو الحق الحق ان مش ممكن تكون الجنه حق والنار حق والنبيون عشان حضرتك تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا فتعالى الله الملك الحق الحق ان انت مخلوق لرساله رساله اعمار واصلاح للارض بهذه البساطه شوف قول الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى الباطل فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وبعدين الآية اللي بعديها تقول إيه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أنا عايز أفكر معايا كده هو ربنا بيكلم داود بيقول له أنت مسؤول عن الأرض بالحق صلحها بالحق كويس إيه اللي يخلي الآية اللي بعديها على طول احنا بنتكلم على الأرض دلوقتي وما خلقنا السماء والأرض باطلا إيه اللي جاب دول في دول هو حق واحد كبير في الكون كله وانت بتأدي جزء من هذا الحق وهو سبحانه وتعالى أكمل الحق في باقي الكون وطلب منك أن تكمله أنت في هذا المكان اللي اسمه الأرض إني جاعل في الأرض خليفة فعشان كده وهو بيقول لداوود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق أم فكروا إن السماوات والأرض قامت بالحق الحق عريق يا إخوانا الحق أصيل الحق في صميم الكون مش معنى إن إحنا بعدنا مش معنى إن الستة مليار اللي عايشين على الأرض نسيوا الحق إن الحق مش موجود لو فضلت أنت لوحدك على الحق والستة مليار باعوا الحق انت اللي موصوله بالله سبحانه وتعالى والباقي باطل عيشوا بالحق يا رجال يا رجال اعمال يا موظفين يا شباب يا بنات انتوا الامل ارجوكوا عيشوا بالحق يا ستات بيوتنا رب ربوا ولادكم على الحق ووصي جوزك بالحق يا كل واحد في مكان عيشوا بالحق يا اخوانا عيشوا بالحق تعال نشوف نماذج عاشت بالحق انا حضرت لك نماذج عجيبه جدا ازاي تعيش بالحق ولو على اصعب حاجه في حياتك على نفسك مش انت بقى المطلوب مش بناء على الثمان حقائق الاساسيه هتعيش في الارض بالحق لانه خلق السماوات والارض بالحق وطلب منك تحيي الارض بالحق انت حضرتك بت... انت شغال بالحق في الارض انت بتصلح في الارض بالحق ولا ولا مش واخد بالك ولا عايش وخلاص ولا بتاكل وتشرب و- وخلاص ونايم فين الحق هنا تخيل لما تقف قدام ربنا ويقول لك افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون عملتوا ايه انت عايش بالحق تعال تعال نشوف نماذج كان الحق غالي عليها قوي قوي قوي قوي شوف الايه اللي بتقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين وبعدين بقيت لغايه نهايه الايه فلا تتبعوا ال- فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا ها ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اوعى غضب من قوم أو خلاف مع قوم إن أنتم ما تعدلوش اعدلوا هو أقرب للتقوى تعالوا نشوف نماذج هديك مثل عجيب جدا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق مين اللي قلب العرب على النبي بغزوة الخندق اليهود حيي بن أخطب كويس طيب هل ما زال هناك يهود في المدينة اه في يهود في المدينة طيب إحساس المسلمين تجاههم إيه انتوا قلبتوا علينا احنا كنا هنضيع ده, ده, ده 10000 كانوا محيطين بالمدينه طب ربنا نجانا الحمد لله ومش الاحزاب اليهود اللي في المدينه دي اكيد في حزبيات مش كده اكيد اكيد نفوس نفوس طيب الانصار الاوس والخزرج النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ايه حريص ان هو يجمعهم لان هم دول اللي قووه وهم دول اللي حموه فحريص على جماع- تجميعهم مش كده؟ طيب بص الحكايه دي اللي حصلت والايه في سوره النساء ايه اللي حصل؟ اللي حصل النبي راجع من غزوه من غزواته كان معاه واحد من الصحابه من الانصار من احد قبائل الانصار اسمه سيدنا قتاده قتاده اتسرقت الدرع بتاعه شك مين اللي سرقها وحامت الشبهات حوالين واحد تاني من الانصار من قبيله من قبائل الانصار من بطن من بطون الخزرج فحامت الشبهة حواليه فقتادة فضل يتأكد لغاية ما تأكد ان هو ده اللي سرق فراح للنبي وقال يا رسول الله فلان من قبيلة كذا من الأنصار سرق درعي الراجل عرف ان قتادة عرف اللي سرق عرف ان قتادة عرف قام عامل ايه؟ قام نادي اهل بيته وقال لهم انا هعمل حاجة وبعد ما اعملها تروحوا للنبي هعمل ايه؟ حرم الدرع بتاعي في بيت اليهودي فلان الفلاني لان انا ح- كشفت خلاص وانتوا تروحوا للنبي تقولوا له لا يا رسول الله احنا سمعنا ان انت عرفت كذا لا لا لا لا فلان بريء ده اللي عمل كذا فلان اليهودي وروح فتش بيته فقام النبي صلى الله عليه وسلم فارسل فوجدوا الدرع في بيت اليهودي فقام النبي في المسجد يبرئ هذا الرجل الانصاري ويقول لا ده ما سرقش مش كده لكن هل يرضى الله سبحانه وتعالى الا باحقاق الحق المثل اللي انا بحكيه دون ازاي يتقال على الاسلام بعد كده دين همجي ازاي يتقال ان دين عنف الحق بص هينزل قول الله تبارك وتعالى في سوره النساء انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم وينزل سيدنا جبريل يقول له ده اللي سرق واليهودي بريء ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فيقف النبي في وسط المسجد ويعلن براءة اليهودي وأن الذي سرق هو فلان الفلاني من قبيلة كذا من ال- من الخزرج والله الموقف ده أنا لا أعلم مثله في التاريخ دولة بتتعرض لمشكلة واحد من اللي عاملين المشكلة دي يبرأ في هذه التهمة من السرقة تعرف تعرف تعلي الحق في ح- في حياتك بهذه الصورة شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز وانا بضرب لك امثله كبيره قوي عشان لما تيجي بقى على حياتك الشخصيه تقول طب وانا سيدنا عمر بن عبد العزيز في, في بعت جيشه لفتح سمرقند الجيش وصل انتصروا فتحت سمرقند اللي هي في الجمهوريات الروسية دلوقتي وجاء الخبر بالانتصار والفرحة وعمت الفرحة البلاد والمسلمين فرحانين قاضي سمرقند على غير الإسلام أنبأت لعمر بن عبد العزيز خطاب لقد خالفتم الحق نبيكم قال لكم ألا تدخلوا البلد إلا بعد ثلاثة أيام تمهلون لنفكر قائد جيشك لم يمهلنا دخل قبل الثلاثة أيام تعمل إيه يا سيدنا عمر بن عبد العزيز مين مين قائد دولة يتحمل قرار خطير زي كده مين يتحمل قرار زي ده هتعمل إيه يخرج الجيش من المدينة الحق أحق أن يتبع تعرف انا بضرب لك امثله جديده تعرف على حياتك الشخصيه ازاي ازاي سيدنا عمر بن عبد العزيز خد الموقف ده ده صعب جدا يا اخواني ده- ده- ده- دي الافراح عامه في البلد يخرج الجيش من المدينه ويسمع الجيش الكلام أمة حق إزاي تتهم إنها همجية ويخرج الجيش من المدينة وبعد ما يخرج الجيش من المدينة أهل سمرقند يقول الذي يفعل ذلك لابد أن يكون على الحق نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمن سمرقند ويخرج منها علماء للإسلام والمسلمين بموقف حق تعرف تعيش للحق كده قيس بقى انا عمال اديك امثله شوف النبي وهو بيقول لما اتهمت امراه من قريش انها سرقت سالوا الاسامه بن زيد روح اشفع للنبي اصلها من عيله كبيره ما فيش داعي يعني يعني فاحمر وجه النبي لدرجه ان اسامه بن زيد قال يا ريتني كنت اسلمت بعدها مش قبلها من احمر من غضب النبي قال اتشفع في حد من حدود الله والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطع محمد يد فاطمه انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد الحق الحق خلق السماوات والارض بالحق وقال لنا عيشوا في الارض بالحق يا اللي, بتح... يا اللي... يا اللي عرفتوا اسم الله الحق انوي من النهارده الرساله ايه عايز مننا ايه تحب الحق تعيش بالحق تقول الحق وما تكتمش الحق وتموت على الحق اوعى تحط مصلحتك الشخصيه في كفه والحق في كفه وترجح مصلحتك الشخصيه عن الحق لان الحق هو الله سبحانه وتعالى لان من اسمائه الحسنى الحق لانه خلق السماوات والارض بالحق لانه خلقنا بالحق واراد منا نعيش في الارض بالحق شفت كلامي اللي انا بقوله لك دون أدي اديك امثله شوف النبي صلى الله عليه وسلم و- وازاي تعيش بالحق وازاي الحق يبقى اغلى عليك انا ضربت لك امثله اللي فاتت ازاي يبقى الحق عكس مصلحتك الشخصيه وتقول لا هعمل الحق لكن ازاي تبقى الحق انت ماسك فيه بايديك واسنانك وعايش فيه بايديك واسنانك شوف النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عم شوف الموقف دون انا شايل الحق انا مش هسيب الحق انا شايل الحق في شركتي انا شايل الحق في مصنعي انا شايل الحق في اهل بيتي انا شايل الحق في عيلتي انا شايل حق الاسلام اللي محتاج حد يدافع عن حقه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ادوني الليل والنهار ادوني اللي بيطلع عليه النا- الشمس بتطلع على ايه والقمر بيطلع على ايه كل ده لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اموت في سبيله لانه حق فلما يقول له كده النبي يدمع صلى الله عليه وسلم لان عايز حد يقف جنبه عشان يشيل معاه الحق فينزل قول الله تبارك وتعالى ما تخافش فتوكل على الله انك على الحق المبين لو انت على الحق ما تخافش توكل على الله شفت المعنى الرائع دون انت على الحق اوعى تخاف لو انت على الحق فتوكل على الله انك على الحق المبين شوف الامام احمد بن حنبل لما يعني ات- يعني اوذي في قضيه وهي حق 100% بدون دخول في تفاصيلها ويتعرض للاذى فيها ويجي له واحد صاحبه يقول له ان ان لك عيال فيعني يعني خلاص بقى مش لازم تقعد متمسك بالحق كده قال ان كان هذا هو عقلك فقد استرحت انت مش عارف الد... مش... مش عارف الحق انت مش عارف حاجه فياخدوه هيضربوه وهو رايح بيقول اللهم اني لا اخشى فتنه الموت فانما هي الشهاده ولا اخشى فتنه الحبس فما بيتي والسجن الا واحد ولكني اخشى فتنه الصوت انا خايف اتضرب فهيضربوه فعميه كده اه الحق فوهو ماشي بصص احمد بن حنبل كان مستقر على الحقائق اللي احنا حكينا عنها ماليه قلبه الجنه و... فوهو رايح ربنا هيوريه الحق وهيثبته على الحق وهو رايح مين اللي هيثبته واحد نشال حرامي من اللي موجودين في السجن هو رايح وباين على سي... على الامام احمد بن حنبل ان وشه مخطوف والحرامي جاي فالحرامي يبص الحرامي متعود كل يوم والتاني بيتضرب بياخد له يعني آه، فالحرامي بيبص في وش الامام احمد بن حنبل فعرف شاف في عينيه فبص له كده وقال له يا امام اثبت على الحق فان عشت عشت حميدا وان مت مت شهيدا يقول فكانما بعث في نفسي روح من جديد بقيت واحد تاني عيشوا بالحق يا اخوانا ما تخافوش حب الحق وعيش بالحق في شركتك في مصنعك في اهل بيتك في حياتك في دينك عيش بالحق وعده حق وجنته حق وناره حق ونبيه حق عيش بالحق شفت الامثله اللي انا قلتها لك دي خلي بالكم يا جماعه الكلام ده مش على المسلمين وبس الكلام ده في العالم كله اوعى تفتكر ان الحق دون قضيه تخص المسلمين وبس تشرشل في الحرب العالمية الثانية بيسأل الوزراء بتوعه وألمانيا مدمرة إنجلترا وإنجلترا في حالة سيئة للغاية فبيسأل الوزراء بتوعه في جلسة الوزراء فبيسأل وزير الخزانة أخبار الخزانة إيه قال خاوية فبيسأل وزير الصحة أخبار الصحة إيه في الحضيض فبيسأل وزير الإسكان المساكن مدمرة فجاء لوزير العدل قال كيف العدل فقال بخير قال إذا سننتصر وانتصروا انا عايز اوصل في الاخر اقول لك اخر نقطة الحق منتصر عارف ليه لان الله هو الحق هو اوكل الينا اصلاح الارض بالحق لكن الله سبحانه وتعالى لا يترك كونه الا والحق منتصر شيء شيء شيء بديهي اللي اقام الحق في السماوات والارض قد يغلب الباطل حينا قد ينتشر الزيف حينا لكن مش ممكن شفت النبي وهو داخل مكة بعد 23 سنة شفت النبي في غزوة بدر لما وقف قدام عتبة بن ربيعة وشيء وهم ما- بعد ما قتلوا وقف قدامهم ويقول يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد يا عمرو بن هشام هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا الحق منتصر يا أخوانا الحق منتصر لا محالة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه مش قوله حق يا اخوانا مش احنا اتفقنا ان قوله حق مش قلنا بقى بنثبت الحقائق طب ايه رايك في الايه دي ما هي قوله اهو بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق عارف عارف اللي بيضرب آه، بيضرب طلقه فتقوم جايه في دماغ فيقوم واقع بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يجي في دماغه فاذا هو زاهق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا يعني شوفوا الايه واضحه جدا يا اخوانا مش قوله حق ووعده حق الباطل مش مستمر في الارض الاصل الحق ممكن يغلب سنين طويله الباطل الزيف ممكن ممكن تكذب كذبه ممكن تسرق في بضاعه ممكن تضحك على مراتك 20 سنه بس مش ممكن يستمر مش ممكن الحق لازم ينتصر الحق غالب يا جماعه دي حقيقه لان هو الحق لان من اسمائه الحسنى الحق لازم تبقى موقن بالكلام ده خلي بالكم الباطل زاهق زاهق بس بص الآية بتقول إيه وقل جاء الحق وزهق الباطل عشان يزهق الباطل لازم يحصل إيه لازم يأتي الحق الحق لازم ناس تشيله ما بيجيش لوحده الحق يريد رجال ونساء يشيلوه خلي بالك وقل جاء الحق وزهق الباطل معناها خطير جدا عارف معناها ايه لو ما فيش حق هيزهق هيزهق الباطل لان الباطل كان زهوقا بس يجي مكانه باطل تاني فيزهق ما فيش حق ظهر لازم يزهق لان ان الباطل كان زهوقا فيجي مكانه باطل تاني فيزهق فيجي مكانه باطل تالت لغايه ما يجي قل جاء الحق وصل المعنى طيب انا عايز اثبت لك بايه جميله قوي قوي قوي نختم بيها الحلقه دي بس الايه دي لو في واجب عملي انك هتفكر فيها النهارده بالليل الايه دي تطمنك تماما ان الحق منتصر منتصر وبتطمنك آية في القرآن رائعة رائعة في سورة الرعد وبتطمنك في حاجة في الكون بص بص الآية بتقول إيه ربنا هيضرب لنا مثل في القرآن بحاجة بتحصل في الدنيا حوالينا حاجتين مثل مائي ومثل ناري عشان يقول لك كل الأمثلة بتؤدي لنفس الموضوع أمثلة على إيه؟ على الحق والباطل الأمثلة في إيه؟ إزاي إن الحق منتصر منتصر وباقي باقي وإزاي إن الباطل مهما انتشى ومهما بان إن هو الأقوى وهو الأظهر مش ممكن يستمر بص الآية بتقول إيه؟ أنزل من السماء ماء ده رمز الحق الخير أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ما شاء الله الخير ماشي أهو ملى الأودية فسالت أودية بقدرها ماشي دخل في الوديان والمية ماشية تمام الخير أهو الحق أهو المية أهي فاحتمل السيل زبدا رابيا السيل وهو ماشي بيجي القش على وش الميه القش خير ولا مش خير مش خير باطل زيف اي كلام لكن بيبقى على وش الميه ولا مستخبي بيبقى على الوش انت واخد ح- حد فكر في الايه دي قبل كده سوره الرعد يا اخوانا سوره الرعد الايه 17 انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها الخير الحق فاحتمل السيل القش ام داخل على الميه دخل وام راكب فوقيها الرغاوي البيضة الريش القايش اللي بيسموه اللي بيبقى على وش المية فاحتمل السيل زبدا رابيا بص اخر الايه بتقول ايه كذلك يضرب الله الحق والباطل المطر الحق بص بقيه الايه تقول لك ايه فاما الزبد فيذهب جفاء هينتهي واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض طيب بس في نص الآية في حتة أنا ما قلتهاش أنزل من السماء ماء ده المثل المائي فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا بص بقية الآية إيه ومما يوقدون عليه ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله يعني إيه أنت علشان عايز آه، تصفي الذهب عشان عايز تعمل حلية ومما يوقدون عليه علشان الذهب يبقى عيار 24 لازم تسخنه عشان إيه عشان الرايش والشوائب تطلع وانت بتسخن بيحصل ايه الشوائب تطلع على السطح ايه ده ده زي موضوع الميه يعني ربنا عايز يقول لنا ايه هو هو نفس الحكايه بتحصل في الكون دي طبيعه الحق والباطل قد يظهر الحق انه هادئ ساكن قد تظن انه هو اختفى قد تظن انه مات ابدا وقد يظهر الباطل انه هو اللي على الصوره انه هو اللي على السطح لكن ابدا فأما الزبد فيذهب جفاء بعد ما هتاخد الحلية هتقوم رامي الرايش اللي في الوش وتقوم واخد الجوهرة الأصيلة وتقول هي دي اللي طلعت هو ده الحق الحق الجوهرة الأصيلة كأن ربنا بيقول لنا الكون حواليكم يعرفكم حياتكم الاجتماعية في الحق والباطل خلق السماوات والأرض بالحق كأن ربنا بيعلمنا التجربة الإنسانية هتعلمكم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض راح فين الاستعمار راحت فين الشيوعية فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض تطمئن ولا لأ ها يا اخوانا المثل الجميل دون يا جماعة لو زال الحق تقوم القيامة الحق باقي في الأرض الحق باقي لأن في حساب الحاقة ما الحاقة نتفق على إيه في آخر الحلقة نتفق في آخر الحلقة هي كلمة أنا قلتها من أول الحلقة تحب الحق لأن الله هو الحق وتعيش بالحق وتقول الحق وما تكتمش الحق وتموت على الحق اوعى تحط مصلحتك الشخصية في كفة وتحط الحق في كفة من النهاردة وتفضل مصلحتك الشخصية أبدا عيشوا باسمك يا حق نحيا عيشوا مع الحق سبحانه وتعالى أحبوا الحق من كل قلوبكم لأن الحق هو الله ما تفسدوش أرضنا يا جماعة ما تفسدوش الأرض لأن الله خلق السماوات والأرض بالحق ويا اللي انتوا عايشين على الحق اطمئنوا الحق منتصر منتصر لا محالة وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إني داع فأمنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تولى أمرنا اعتق رقابنا فك أسرنا آمن روعاتنا اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك أنبت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه احينا بالحق امتنا بالحق اجعلنا نعيش على الحق ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا ذا الجلال والاكرام طهر اموالنا من الحرام طهر اموالنا من الحرام اجعلنا كما تحب وترضى اغفر لنا ارض عنا احينا بالحق اغفر لنا تقبل منا يا رب اقتربت ليله القدر بلغنا ليله القدر بلغنا ليلة القدر يا رب بلغنا ليلة القدر اجعلنا نصلح في أرضك بالحق يا ذا الجلال والإكرام إذا وقفنا بين يديك يوم القيامة أدخلنا الجنة يا حق فإننا نشهد أنها حق لقاؤك حق نسألك العفو يوم القيامة ارضى عنا واغفر لنا وسامحنا وارحمنا واسترنا يا رب يا رب أعنا أن نعيش بالحق أعنا أعنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا أعنا لن نستطيع وحدنا في هذه الدنيا الصعبة يا رب أعنا أن نعيش بالحق ونربي أولادنا على الحق ونموت على الحق وندخل قبورنا وأنت راض عنا يا حق أدخلنا الجنة بالحق واغفر لنا وتب علينا واهدنا وسامحنا فيما سبق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين وفي رحمتك في العالمين